بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا بنعمة ربنا في رسالة معلمنا بولس الرسول الى العبرانيين الاصحاح الاولاني هفكركم رسالة العبرانيين كتبها معلمنا بولس في الستينات من القرن الاول وكتبها لليهود او للمتنصرين من اليهود اللي وقعوا تحت ضغط الاضطهاد الشديد والبعض منهم بدأ يرتد عن الإيمان والبعض بيقول إنها كانت رسالة تبشيرية لليهود لأنه بيخاطب اليهود اللي لسه ما أمنوش وبيقنعهم إن المسيح إلهنا هو المسيح المنتظر وإن العهد القديم يكمل في العمل المسيح له المجد وخلاص الرسالة دي متميزة عن بقية الرسائل إنها بتخاطب الفكر اليهودي فكل تركيزها على معطيات العهد القديم مقارنة المسيح بالملائكة مقارنة المسيح بالأنبياء مقارنة المسيح بالقضاء بيشوع مقارنة شريعة العهد القديم بالعهد الجديد مقارنة الناموس بالإيمان مقارنة الحياة الجديدة بالحياة القديمة مقارنة العهد القديم بالعهد الجديد مقارنة الذبايح بذبيحة المسيح له المجد مقارنة الكهنوت اليهودي بالكهنوت الجديد في المسيح فلها طبيعة خاصة مبنية على المقارنات هي رسالة غنية جدا ومليانة استشهادات بالعهد القديم يمكن أكثر رسالة في الرسائل كلها ال 14 بتوع بولس والسبعة بتوع الكاثوليكون أكثر رسالة غنية بشواهد من العهد القديم قلنا أن الإصحاح الأولاني بدأوا بمقارنة المسيح له المجد بالأنبياء في سطرين قال الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه ففرق كبير بين ربنا يتكلم من خلال الأنبياء وربنا يرسل ابنه الوحيد أو يكلم البشرية بكلمته المتجسد ربنا ومخلصنا يسوع بعد كده دخل في مقارنة المسيح بالملائكة على اعتبار أن بعض اليهود كانوا بيشككوا المسيحيين في أن المسيح قد يكون ملاك أو رئيس ملائكة إنما ما هواش كلمة الله ابن الله فبدأ يجيب من العهد القديم إثباتات أن الملائكة اتقال لهم كلام أما المسيح الابن الكلمة اتقال له كلام تاني خالص ومستوى الكلام مختلف مستوى الكلام ما بين مخلوق وخالق وابتدى يرص شواهد من المزامير والعهد القديم عشان يأكد فكرته أن المسيح هو اللي خلق الملائكة فهو بالتالي مش ملاك من الملائكة احنا وقفنا عند الآية 8 و9 و10 8 و9 كانت الشهادة للابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك أحببت البر وأبغضت الإثم من أجل مس... ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك وقلنا الآية دي مأخوذة من المزامير والمزمور ده بالذات اليهود يعتقدوا انه مزمور مسياني يعني خاص بالمسيح والآية دي لوحدها فيها أربع صفات لطبيعة المسيح له المجد اتقال عليه أما عن الابن اسمه الابن وبعدين كرسيك يا الله الله أخذ لقب الله وبعدين اتقال قضيب ملكك أخذ لقب الملك وبعدين مسحك أخذ لقب المسيح يبقى المسيح هو الله هو الابن هو الملك وده كله من العهد القديم بعد كده قال أنت يا رب خد لقب الرب أنت يا رب من البدء في البدء أسست الأرض خد لقب الخالق أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك هي تبيد ولكن أنت تبقى خد لقب الباقي أو الدائم إلى الأبد تبقى يعني يدوم إلى الأبد كلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير ولكن أنت أنت وسنك لن تفنى كل ده شهادة للاهوت المسيح في آيات بسيطة مختصرة كلها من العهد القديم بيؤكد أن المسيح له ملاك وله إنسان عادي هو أعظم من كل الملائكة وأعظم من كل البشر لأنه له كل صفات الله هو من نفس طبيعة الله هو إله حق من إله حق هو نور من نور كرداء تطويها فتتغير قلنا أن المعنى ده يهمنا أن الدنيا دي كلها زي حتة كده توب مهما كان جديد وجميل ديتها نطويها فتتغير الوحيد الذي لا يتغير هو الله وحده كل شيء في الدنيا متغير الإنسان بتغير والظروف بتتغير والطبيعة بتتغير أما ربنا له المجد فغير متغير غير متغير يدوم إلى الأبد أنت هو أنت وسنوك لن تفن ثم لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك من المزمور المئة وعشرة مزمور مشهور برضه خاص بالمسيح يقول له اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك سبق وقلنا أنه اليمين هنا مش حرفية لأن الله روح غير محدود فكلمة يمين وشمال دي كلمة مجازية للتعبير عن العظمة والسلطة والمكانة إنما ما هياش حرفية وإلا يبقى الله محدود يبقى كل إيماننا بطال لكن يمين الرب صنعت قوة يمين الرب رفعتني فاليمين إشارة إلى أن ولي العهد أو ابن الملك ابن الله له المجد له كل سلطان الله له نفس طبيعة الله فبيقول لمن من الملائكة مين من الملائكة خد الكلام ده اتقال له اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك هنا الأعداء إشارة للشياطين أو قوى الشر موطئا لقدميك قديس يوحنا ذهبي الفم قال في ثلاث مستويات للخضوع في الحتة دي لأن حكاية موطئا لقدميك دي يعني الشياطين يخضعوا للمسيح إنما في كورنثوس الأولى 15 قال إن المسيح في الآخر هيخضع ففي ناس كانت بتتلخبط هو إيه حكاية الخضوع قال الشياطين يخضعوا للمسيح خضوع المهزومين خضوع المرفوضين من ربنا خضوع العبيد الأسرى اللي ربنا سباهم هنا خضوع عن الهزيمة المسيح انتصر عليهم في الصليب المستوى الثاني خضوع البشرية للمسيح ده خضوع الطاعة طاعة العبيد أو طاعة البنين بالبنوة أن المسيح اتبنانا للآب فبنخضع ليه بطاعة ثم آخر مستوى للخضوع المسيح نفسه يخضع للآب لكن خضوع المسيح للآب ما هواش خضوع لا الشياطين طبعا ولا البشر إنما خضوع المحبة الغير محدودة علاقة خاصة جدا بين الابن والآب خضوع فوق العقل وفوق الوصف لا يقلل أبدا من شأن الابن لأنه يقول مثلا كما أوصاني الآب هكذا أفعل بكامل إرادته نحن نخضع لله برضه خضوع العبيد بإرادتنا صحيح لأنه أعطانا حرية إرادة لكن في الآخر إحنا مخلوقات للخالق أما المسيح فيخضع خضوع الحب حب الابن الوحيد للآب فقال في ثلاث مستويات للخضوع يكملوا في السماء يعني دلوقتي الشياطين يخضعوا لله صحيح لكن لسه ما ما ما تهزموش 100% او ما ما راحوش جهنم البشر ما زالوا تحت مرحلة الخضوع لله لكن مش الكل بيخضع المسيح له المجد لما يتمم الخضوع للكل ياخد البشرية كلها ويخضع للآب خضوع الابن الكلم لمن من الملائكة قال قد اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك طبعا الكلام هنا يشاور على التجسد ليه المزمور ده يبتدي بكلمة قال الرب لربي طب قال الرب لربي دي تحير ايه الرب لربي يعني في ربنا وده اللي المسيح له المجد سأل بيه الفريسين لو تفتكروا قال لهم ازاي داوود يقول قال الرب لربي مش انتوا بتقولوا المسيح ابن داوود طب انتوا هنا في الآية دي المسيح داوود قال عليه ربي قال الرب الله الآب لربي الابن فإذا داود دعا المسيح الابن دعا رب انتوا تقولوا عليه ابن داود ازاي وسابهم لان هم طبعا مش عاوزين يعترفوا ان المسيح هو رب داود حسب اللاهوت وهو ابن داود بحسب الناسوت كونه انسان جد داود ولكنه كونه اله متجسد هو اله داود ورب داود ففي نفس المزمور يقول له ايه انت الكاهن الى الابد وقال له اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك موطئا لقدميك دي إشارة للتجسد إذا كان رب عشان يخضعه لقدميه قدميه دي إشارة أنه هياخد جسد وهيبقى إنسان زينا فالمسيح له المجد كأنه هو متعلق على الصليب ومتسمر قدميه دول داسوا على مملكة الشر كلها وأخضعوا قوى الشر كلها للمسيح له المجد أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص هنا بقى بيعرفنا طبيعة الملائكة هو كلمنا عن الابن قال هو الكلمة هو المسيح هو الرب الله هو الدائم إلى الأبد هو الخالق هو غير المتغير كل دي أوصاف ربنا يسوع له المجد أما عن الملائكة فما هم إلا أرواح خادمة فرق كبير قوي بين السيد المعبود المسيح له المجد وبين الخادم اللي بيخدم فالملاك خلق ليكون خادما مش بس لله لكن لأولاد الله اللي هم البشر أليسوا جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص يعني إيه يعني الملائكة في إيماننا هم أرواح ملهاش أجساد وفي نفس الوقت هم أرواح خادمة شغلتها الخدمة خدمة مين؟ خدمة البشر ربنا وكلهم على خدمة البشر اللي هيورثوا الخلاص تعالوا ندي شوية أمثلة لأن من المهم أن الواحد يفهم طبيعة الملائكة مثلا الملكين اللي ظهروا لابونا ابراهيم مع ربنا يسوع له المجد وبعدين ربنا بعتهم ينزلوا سدوم وعموره الملكين دول كانوا مسؤولين ياخدوا لوط وبيته ويطلعوهم بره سدوم قبل ما تتحرق وفضل لوط يتدلع هو واللي معاه ويتمنع ومسكوه من ايده وابتدوا يشدوه شد ويوصوه وضربوا اهل سدوم بالعمى كل ده بيعملوا ايه مرسلين للخدمة لخدمة العاتدين أن يرثوا الخلاص هنا واضح أن الملاك له دور في الخدمة لما دانيال النبي يقول إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني يبقى في ملاك دخل الجب ومنع الأسود يقربوا من دانيال الملاك هنا روح خادم مرسل لخدمة العتيدين أن يرثوا الخلاص يعقوب يتقال عنه انه شاف ربوة من الملائكة ماشية وقال هو ذا جيش الله وفي أول حياته مع ربنا شاف سلم نازل عليه المسيح وحوله ربوات من الملائكة نازلين طالعين صاعدين كده للسماء كأنهم بيشيلوا طلبات الناس وبينزلوا بالمعونة من السماء للأرض أشعية شاف الملائكة في رؤية حوالين العرش الإلهي بيسبحوا قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض ولما اترعب أشعية من المنظر وخاف طار واحد من الملائكة من السرافيم وخد جمرة من على المسبح ومس بها شفتيه وقال له هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك أرواح مرسلة للخدمة للعاتدين أن يرثوا الخلاص ربنا يسوع له المجد نفسه قال انه متى ياتي من الانسان ياتي في مجده مع ملائكته وقدسيه يعني يوم ما يجي المسيح له المجد على السحاب هيجي معاه ملائكه ولما التلاميذ انتهروا الاطفال قال لهم بالراحه عليهم شويه دول ملائكتهم ينظروا وجه ابي الذي في السماوات ملائكتهم ده تعبير يؤكد انه كل طفل له ملاك حارس كل شخص مسيحي له ملاك حارس ولجانوس له تعبير جميل يقول انه لما كان الواحد بعيد عن ربنا كان له ملائكة شياطين ملائكة اشرار محاوطينه وبيلعبوا بيه لما بيقرب من ربنا بتستبدل دي بالملائكة الأبرار اللي بيحوطوه عشان يأمنوا طريقه للسماء فيا إما الواحد بيختار عشرة الشياطين يا إما بيختار عشرة الملائكة كل ده عشان يوصل إنه إزاي تقولوا المسيح ممكن يبقى ملاك إيه ده في فرق ضخم جدا بين الملاك كمخلوق مهما كان وبين المسيح له المجد مولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إلى حق من إلى حق وبعدين التعبير اللي ختم بيه الإصحاح الأولاني عتيدين أن يرثوا الخلاص ورث الخلاص يعني إيه؟ يعني ربنا محضر لنا السماء زي ميراث أبدي للناس اللي هتتمتع بكون ربنا أبوهم ما هو الواحد بياخد الورث إمتى لما يكون أبوه هو صاحب الشأن صاحب الشيء فيورث أبوه فعشان كده يقول معلمنا بولس إن كنا أولادا فإننا ورثة ورثة الله ووارثون مع المسيح هنورث ربنا نفسه يعني مش معناه ان ربنا يموت حاشا معناه هيشركنا في مجده في أبديته في أفراحه كأولاد ليه طب اللي ما كانوش أولاد الله ينفع يورثه ما ينفعش إيه اللي يجيب واحد غريب يورث فما كناش نتمتع بالبنوة لله ونعيش كأولاد الله ما يبقى لناش نصيب في الميراث الأبدي ببساطة لكن كنا بنتمتع بالبنوة وبنقول لربنا يا أبانا الذي في السماوات ويبقى عندنا إيمان أن الله أبونا ونبقى خدنا المعمودية اللي عملت مننا أولاد الله ونبقى عايشين بروح الله كأولاد الله ويبقى سلوكنا كله يمجد الله أبونا ساعتها نستاهل نورث الملكوت ويبقى عتيدين أن يرثوا الخلاص الإصحاح الأولاني في العبرانيين ده إصحاح دسم احنا خلصناه بنعمة ربنا نراجعه تاني في فكرتين كبار فكرة ربنا بيكلمنا في العهد الجديد في كلمته ابن الوحيد بعد ما كان بيتكلم زمان من خلال الأنبياء والمسيح جه عشان يصنع كفارة عنا ويفدينا وبعدين دخلنا في مقارنة المسيح له المجد بالملائكة من كلمات العهد القديم على اعتبار المستمع في الوقت ده كان اليهودي المتنصر اللي عنده كتاب العهد القديم ومذاكره فعاوز يثبت له ان الكتاب المقدس بيشهد ان المسيح له المجد هو الخالق هو الله المتجسد هو الملك هو الاله هو الرب انما الملاك روح خادم مرسل لخدمة العتيدين أن يرثوا الخلاص إصحاح اتنين إصحاح اتنين ده بالذات عبرانين اتنين ده يعني الحقيقة جوهرة جميلة جدا من جواهر الكتاب المقدس كله لأنه قد يكون أجمل إصحاح بيشرح أو بيرد على أهم سؤال لماذا تجسد المسيح سؤال مهم جدا لأن احنا أهم عقيدة عندنا أن المسيح هو الله المتجسد فالسؤال المنطقي ليه ليه بنقول أن ربنا لازم يتجسد ليه بنقول ابن الله والكلمة دي مش قابلينها ناس كتير ليه بنادي أن المسيح مش مجرد نبي ولا رسول ولكنه إله من إله نور من نور طب ليه كان لازم يتجسد ده السؤال اللي هيشغلنا في عبرانين اتنين لأنه هيتكلم كعادته بقى في رسالة العبرانيين عن مقارنة خلاص العهد القديم بخلاص العهد الجديد هو كان في خلاص في العهد القديم اه كان في خلاص العهد القديم مقصود به الخلاص من الأعداء المنظورين هم كشعب في العهد القديم شعب الله مشكلتهم مع الأعداء المحيطين بيهم الشعوب اللي حواليهم ابتدت مشكلتهم لما كانوا في مصر واستعبدوا للفراعنة وكانوا يطلبوا الخلاص بس الخلاص بأنهي معنى يتحرروا من عبودية فرعون ويطلعوا يعيشوا أحرار وده سفر الخروج اللي في العهد القديم اللي بيورينا فكرة الخلاص ونفس المعالم نفس علامات الخلاص لازم في إيمان لازم في دم لازم في عبور لازم في قائد يتقدم لازم في الروح القدس السحابة لازم في برية يمشوا فيها نفس خطوات الخلاص اللي احنا بنتكلم عنها في العهد الجديد وبعد كده الخلاص ما بيخلصش كده كل شوية يطلع لنا شعب يحارب شعب الله لو هم ماسكين في ربنا بالصلاة والصوم والإيمان والتوبة تلاقيهم يغلبوا بسهولة لو هم خابوا وعملوا زي بقية الشعوب الوثنية يتغلبوا بسهولة وبعدين الرحلة تكمل لغاية كنعان بس اللي يوصل مش كتير اللي بيوصل هم اللي كان عندهم إيمان ومسكوا في ربنا طول حياتهم لغاية الآخر ده الخلاص اللي في العهد القديم وكان له شريعة يعني ربنا سلم موسى شريعة العهد القديم الناموس وزي ما قلنا قبل كده بترتيب ملائكة كان التقليد اليهودي يقول ان موسى استلم الشريعة على يد ملاك فده كان موضوع فخر اليهود ان شريعتهم مسلمة لهم بيد ملائكة حاجة يعني تميزهم عن كل الشعوب ومع وجود الشريعة ان الشعب ده للأسف اغلبه هلك ما دخلوش كنعان بالنسبة لهم ده كان الخلاص فمعلمنا بولس عاوز يحذرنا ويقول ايه شوفوا الناس دول في العهد القديم كان عندهم كل مؤهلات الخلاص وما خلصوش ما وصلوش طب انتوا عندكم مؤهلات اكتر وخلاص اعظم مش خلاص من شعوب وخلاص من من مشاكل في الدنيا خلاص من الموت خلاص من حكم الشيطان طب هل احنا مستغلين المؤهلات دي ولا لا ده الموضوع اللي هيقول ومنه هيدخل على المخلص المسيح له المجد المخلص يعني في عبرانيين واحد قال المسيح هو ربنا هو الملك هو الخالق هو هو الممسوح من أجل خلاصنا هو الفادي هو الغير متغير كل ده حطاه في عبرانيين واحد إنما هيجي في عبرانيين اثنين ويركز على كونه المخلص برضو قبل ما نقرا عاوز افكركم بحاجه ان اسم ربنا يسوع كلمه يسوع يهدي الاولانيه عن الله سوع او شوع يعني مخلص لما الملاك قال للعذراء يدعى اسمه يسوع قال لها ليه لانه يخلص شعبه من خطاياهم يعني اسم يسوع نفسه يحمل فكره الخلاص فاصبح اجمل لقب لينا عندنا نقول له يا رب يسوع المسيح مخلصي أو مخلصنا الصالح لأنه دي أكتر حاجة تربطنا بيه أنه مش مجرد إله خالق ولكنه أيضا فادي ومخلص لذلك يجب أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوته لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابته وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره قد ابتدأ الرب التكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته قبل ما يدخل في شرح الخلاص ولماذا تجسد المسيح قال لازم ننتبه إلى ما نسمعه إلى ما سمعناه على اعتبار بيكلم ناس سمعت وأمنت ولكن بعضهم ابتدى يتراجع يرتد فقال لازم تنتبهوا تركزوا الكلام اللي بنقوله ده هيحدد مصيرك الأبدي موضوع خطير مفيش معلومات في الدنيا ولا معرفة في الدنيا تيجي جنب معرفة ربنا وخلاصه عارفين القصة اللي كانوا يحكوها لنا زمان عن راجل كان يعني أستاذ جامعة وبعدين ركب فلوكة كده مركبة صغيرة ولقى المراكبي راجل غلبان فقال له انت قريت الكتاب ده كتاب في الرياضيات قال له يا عم ما بعرفش اقرا قال له ده انت فات منك نص عمرك بعدين طلع كتاب تاني قال له ولا حتى الكتاب ده قال له انا ما بعرفش اقرا اساسا قال له فات نص عمرك وفضل ايه يعني يقول له الكلام ده الموج هاج وبقت المركب هتتدلق هتتقلب فالمراكبي قال له هو انت بتعرف تعوم يا عم قال له ما بعرفش اعوم قال له فات عمرك كله صحيح ساعات الواحد كده كل اللي يشغله معرفة بشرية يقعد يقرأ ويتعلم طب انت مش في حاجة أهم معرفة ربنا والخلاص سكة السماء مش دي أهم مئة مرة من كل العلوم اللي في الدنيا افرض بقيت طبيب متميز جدا ولا مهندس عبقري ولا عالم فضائيات وبعدين تيجي تدخل على الموت ما انتش عارف رايح فين تبقى انت مش عارف سكتك في فرق كبير بين واحد جاهل ما يعرفش حاجة انما هو داخل على الموت داخل فرحان لانه عارف ان المسيح مستنيه والملائكة معاه وله حياة ابدية فرق كبير قوي لذلك يجب ان ننتبه الى ما سمعنا لئلا نفوته يعني ايه نفوته دي معناه يقع مننا او احنا نقع منه يعني الخلاص يروح مننا الخلاص ممكن يروح مننا لو لم ننتبه صحيح كلمة جميلة وحكمة حلوة من معلمنا بولس في ناس تسمع لكن ما تركزش ما تركزش لأنه زي البذرة اللي تنزل على الطريق ما تيجي العصافير تاخدها خلاص الأرض دي مش هتطلع زرع أو تنزل على أرض تانية محجرة أو أرض فيها شوك يعني يا دوب تنبت شوية بعدين الزرع يتحرق ليه؟ لأنه ما انتبهوش ما ركزوش في الرسالة ما انشغلوش بيها كفاية تعرفين كنيستنا الحلوة في طقسها القبطي الحلو الحد الأول والتاني من هطول اليومين اللي احنا فيهم دول تلاقوا مثل الزارع حدين ورا بعض في السنة عشان تقول لنا كلنا واحنا في الأصل كلنا كنا فلاحين بلاد زراعية وانتوا بتبدروا البذور افتكروا في بذرة دخلت قلبك يا ترى انتبهت ليها ولا لا هي دي اللي هتطلع ثمر روح هي دي اللي هتوصلك السماء ولا انت عمال مشغول بالارض وال... وثمار الارض طب ثمار قلبك وثمار حياتك وابديتك دي اغلى مليون مرة من يا ترى الحصاد حلو ولا الحصاد قليل لذلك يجب أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوته ده في واحد بعد ما يقرأ الإنجيل يبقى مش عاوز يسيب الإنجيل ولو اضطر يسيب الإنجيل يلاقي الإنجيل عمال يشتغل في دماغه مش عارف يطلع بره الآية وبره الفكرة اللي مالت عقله انتبه اتشد انشغل فالكلام عمال يشتغل فيه ويعمل منه حاجة وفي واحد بيفوت الكلام يسمع ويفوت لا ينتبه لأنه الموضوع ما يفرقش عنه بيقول لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة يعني إن كان كيهود أنتوا الناموس اللي استلمتوه على يد ملائكة من ملائكة لموسى من ربنا للملاك لموسى الكلام ده بقى ثابت وهو ده اللي حدد مصيركم كيهود لأن كل تعدي ومعصية نال مجازاة عادلة ما هم اليهود ما كانوش مصدقين ما عندهمش إيمان فما كانوش مصدقين كلام ربنا لما يقول لهم لو مشيتوا معايا همشي معاكم وهنصركم على الشعوب لو سبتوني وعبدتوا آلهة أخرى أنا هسيبكم والشعوب هتيجي تاكلكم هما ما صدقوش الكلام فتعدوا الوصية عصوا كلام ربنا فنالوا مجازاة عادلة عدوا على أيام صعبة جدا واتسابوا وسط الشعوب واتبهدلوا واتحرق الهيكل واتدمر كل ده ليه؟ لأن الكلام اللي استلموه على يد ملاك ما ادلوش الاهتمام الكافي هو عاوز يحط في المقابل ايه بقى كلمة الله إذا كان بتوع العهد القديم اللي وصلهم الكلام على يد ملاك ما استعنوش بيه الاهتمام الكافي وحصل لهم كده فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره يعني إذا كان خلاص العهد القديم أهم يومين في الدنيا حتى لو راحوا ما هو كل الناس كانت بتموت وحتى لو لم يخلصوا على الأقل ده كان رمز للعهد الجديد والخلاص بتاعه انما احنا بنتكلم في ابديه خلاص ابدي خلاصا هذا مقداره ده مش دم خروف هيتحط على البيت ده دم المسيح له المجد ده مش خلاص من فرعون ده خلاص من الشيطان نفسه ده مش عبودية في مصر ده عبودية الشر والذل وجهنم فالموضوع كبير كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار قد ابتدأ الرب بالتكلم به الخلاص بتاعنا بقى ما جالناش على يد ملاك ولا على يد موسى الخلاص في العهد الجديد على يد الرب نفسه الرب نفسه له كل المجد بدأ بالتكلم عنه هو اللي هيعمله وشرحه لنا وتممه بنفسه كون ربنا يجي من السماء مخصوص عشان يقدم لنا الخلاص خلاص هذا مقداره وبعدين احنا ما نهتمش كيف ننجو كلام لينا كلنا على فكرة كلام لينا كمؤمنين إذا كنا أمنا احنا عارفين قيمة الخلاص اللي واخدينه ده اللي كلف ربنا تجسده كلف ربنا آلامه كلف ربنا دمه بس تعرف انه فعلا الكلام صح وحق وان الكلام ده مش كده وكده وان اللي بيقولوه جماعة الرسل دول هو رسالة السماء وهو خلاص العهد الجديد الخلاص الابدي وهو الحقيقة اللي الناس كلها لازم تعيش بيها تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة صحيح لما تقروا سفر أعمال الرسل تلاقوا السفر كله ما بين بشارة وعظ تعليم ما بين معجزات ليه؟ هم يتكلموا عن ربنا والرب يثبت ال- الكلام بالآيات الرب يثبت الكلام بالآيات التابعة هتلاقي بطرس يقوم موت ويشفي مرض وبولس كل حتة يعمل معجزات عشان الناس تتأكد ان الكلام كلام جد آيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس إذا كل الحاجات دي ما هي إلا وسائل مساعدة لتثبيت الشهادة يعني الآيات والعجائب مش هي الهدف ذاته الهدف إيه؟ إن الناس تخلص إن الناس تؤمن إن الناس تتوب إن الناس ترجع لربنا الناس تصدق الصليب والفداء والكفارة الناس في الآخر تتعمد وتاخد الروح القدس وتعيش حياة مقدسة ده الهدف في الطريق عشان الكلام يبقى له ثقل يجوز ان ربنا يثبت الكلام بالمعجزات بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس لما كانوا في الكنيسة الأولى يلاقوا شوية ناس بسطاء بيتكلموا بألسنة بلغات ما يعرفوهاش كان أحد المواهب اللي تؤكد أن الروح القدس بيشتغل وأن الكلام ده كلام روحي صحيح كلام من السماء لما تبقى موهبة إخراج شياطين أو صنع معجزات تأكيد لصدق الكلام حسب إرادة الروح القدس مواهب الروح القدس حسب إرادته يبقى الباراجراف الأولاني في إصحاح اتنين بيقول لنا حاسبوا الجماعة بتوع زمان اتعرض عليهم خلاص وما تمتعوش بيه لأنه ما خدوش الكلام جد خلونا احنا ناخد الكلام جد لأننا في العهد الجديد معروض علينا خلاصا هذا مقداره ابتدأ الرب بنفسه يكلمنا عنه وتثبت لنا من الذين سمعوا شاهدنا الله معهم بآيات وقوات وعجائب فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه رجع تاني فكرنا بحكاية المقارنة بملاك قال لهم شوفوا احنا العالم العتيد اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه بقى العهد الجديد العالم اللي احنا داخلين عليه ملكوت الله ده ده لم يخضع لملائكة ده مش الغرض منه في الآخر عبادة ملائكة لكن شهد واحد في موضع قائلا هنا الواحد ده اللي هو داود النبي والموضع ده مزمور ثمانية من كتر ما المزمور ده كان محفوظ عند اليهود يقولوا بولس ما اعتناش ان يقول اسم داود واسم المزمور لانه ما كانش اليهود يحفظوا المزامير بالارقام كانوا يحفظوها بمحتواها بأولها المزمور ده من المزامير برضو اللي قلنا عليها مزامير مسيانية يعني بتتكلم عن المسيا بشكل صريح واضح مزمور ده اللي أوله أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك في الأرض كلها ارتفع عظم جلالك فوق السماوات من أفواه الأطفال والرضعان هيأت تسبيحة هياخد منه بقى الحتة دي يقول إيه شهد واحد في موضع قائلا ما هو الإنسان أو من هو الإنسان حتى تذكره أو ابن الإنسان حتى تفتقده يعني المرنم بيقول لربنا يطلع ايه الانسان ده اللي شغلك كده يا رب مين هو الانسان ده يعني عشان تعتني بيه كل العنايه دي ما عندك خلائق كتير قوي ومنهم ملائكه طبيعه نقيه اسمى من البشر فكأن المرنم بيتساءل ايه يا رب الانسان اللي شغلك الشغل ده كله من هو الانسان حتى تذكره او ابن الانسان حتى تفتقده وبعدين يقول ايه وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك أخضعت كل شيء تحت قدمي ده نص المزمور الأول أقول لكم النص ده منقول هنا عن السبعينية يعني عن النسخة اليونانية للعهد القديم ليه؟ لأنه في العهد الجديد كان ما كانوش بقى يستخدموا النسخة العبرية الأصلية كانوا من كتر انتشار اللغة اليونانية بيستخدموا النسخة اليونانية عشان كده لو رجعتوا الأصل المزمور في مكانه في العهد القديم تلاقوا بعض الكلمات مختلفة هي نفس المعنى بس في اختلاف في اللفظ اختلافات بسيطة لأن هنا كان بولس والرسل وحتى ربنا يسوع له المجد لما يقول آية من العهد القديم يقولها عن النسخة السبعينية لأنها الأكثر انتشار وده يؤكد اعتماد الكنيسة النسخة دي لأنه كان الرسل بيستخدموها فعشان كده احنا بنحب النسخة دي وده أحد التأكيدات أن الأصفار المحذوفة مش محذوفة ليه؟ لأنها موجودة في النسخة السبعينية طوبيا ويهوديت والحاجات دي موجودة في النسخة السبعينية نرجع لموضوعنا هنا في لغز منين بيقول مين الإنسان حتى تفتقده أو تذكره وبعدين يقول وضعت قليلا عن الملائكة وبعد شوية يقول بمجد وكرامة كللته وأخضعت كل شيء تحت قدمي كأن في نوع من التعارض إزاي وضعته أقل من الملائكة وإزاي بمجد وكرامة توجته على أعمال يديك أقمته أخضعت كل شيء كل شيء يعني بما فيهم الملائكة يبقى إزاي أقل من الملائكة والملائكة يخضعوا له لغز طبعا انتوا قربتوا من الحل من هو الذي اتضع ليأخذ صورة عبد كأنه في الظاهر أقل من الملائكة ربنا يسوع له المجد ربنا يسوع له المجد وضع قليلا عن الملائكة يعني ايه بتجسده أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس طبعا كده بقت الكرامة أقل بقى المجد أقل لأن مجد الملاك وكرامة الملاك تبان أكبر ده حسب الظاهر إنما المسيح له المجد بالفداء اللي عمله بالقيامة اللي قامها بمجد وكرامة توج وكلل وخضع له كل شيء وأصبح هو المسؤول عن كل شيء فالمزمور ده بيتكلم عن المسيح وبيتساءل ويتعجب ازاي يبقى اقل من الملائكة وفي الاخر كل الملائكة تخضع له ده اشارة انه بالتجسد المسيح وهو الاله الحقيقي اخذ صورة عبد وصار في شبه الناس فوضع قليلا عن الملائكة برضو قليلا بعض الاباء القديسين قالوا ايه قليلا اما مقصود بيها اقل درجة من الملائكة والبعض خد قليلا على فترة زمنية وقالوا قليلا يعني فترة تجسده على الأرض الفترة اللي كان قبل الفداء كان باين أنه أقل إنما بعد القيامة خلاص بانت عظمته ومجده فوضع قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته ده إشارة المجد بقى وأقمت على أعمال يديك أخضعت كل شيء تحت قدمي الكلام ده ينطبق على المسيح هل ممكن الكلام ده ينطبق علينا احنا؟ ممكن بال بالتبني يعني ايه يعني احنا اقل من الملائكة دي بطبيعتنا بقى طبيعتنا اقل من الملائكة بحسب الطبيعة لكن لما بنلزق في ربنا يسوع نتحد به نتمجد من خلاله ننتصر من خلاله يخضع لنا كل شيء احنا كمان لاننا بقينا اعضاء في المسيح فبالنعمة الكلام ده يتقال علينا كبشر في العهد الجديد بالالتصاق بربنا يسوع له المجد كل الكلام ده يتقال علينا كأن المزمور يقول ايه في فلسفة جميلة يطلع ايه الانسان ده اللي شغلك يا رب فربنا يجاوب يقول عارفين الإنسان ده إيه أنا حطيته أقل من الملائكة إنما أنا ناوي أرفعه فوق كل الملائكة وأخلي كل الدنيا تخضع له ليه ليه ده كله رب عشان هيبقى حتة من ابن الوحيد عشان الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وضع كإنسان أخذ صورة عبد واتحد بالطبيعة البشرية عشان يرفعها فوق حتى طبيعة الملائكة أدي فكرة الخلاص بمعنى إيه يعني ربنا تجسد ليه تجسد عشان يدي كرامة للإنسان الإنسان أقل من الملائكة بيتقال عليه يطلع إيه الإنسان من هو الإنسان حتى تذكره إيه قيمته يا رب التراب ده اللي شغلك قوي كده لا ده ليه قيمة كبيرة جدا بعد التجسد إن لأن المسيح له المجد التصق بيه واتحد بيه هيرفعه من ما أقل من الملائكة لفوق الملائكة بكتير ويخضع كل شيء تحت قدميه ده بقى مصيرنا في الأبدية للنهاية ده التارجت البعيد اللي عند ربنا أن يوصلنا نبقى في مكانة أعظم من الملائكة ده ماشي مع الكلام اللي قاله في الإصحاح اللي فات لما قال عن طبيعة الملائكة أليسوا جميعهم أرواحا خادمة خادمة لمين مرسلة للخدمة للعاتدين أن يرثوا الخلاص طب هو الخادم الخدام أكبر ولا السيد أكبر خدام طبعا أقل إذا كان الملاك خدام البشر ده معناه أن ربنا في مشروعه عاوز البشر في مكانة أعلى من الملائكة طب من ناحية الطبيعة الجسد ده مأيد الواحد ومخليه أقل من الملائكة طب ومال كبداية كده إنما بقى بالتجسد باللي هيعمله المسيح هيرفعنا إلى مستوى فوق الملائكة وضعت قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللت وأقمت على أعمال يديك أخضعت كل شيء تحت قدمي لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له يعني بيقول بدل قال أخضعت كل شيء كل شيء دي معناها ما فيش ولا حاجة مش خاضعة ليه يبقى بالتالي حتى الملائكة خاضعين للمسيح وكل اللي هيبقوا جوه المسيح على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له يبدو بعض الربايز اليهود كانوا بيفسروا الكلام على البني آدم العادي يقولوا البني آدم هو اللي فوق كل الملائكة وكل الملائكة خاضعة ليه فقال لهم طب استنوا لغاية دلوقتي مش باينة الحتة دي الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له يعني لغاية النهاردة مش كل حاجة خاضعة للإنسان العادي أمال الكلام ينطبق مين ولكن ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع يبقى الكلام ينطبق أكثر ما ينطبق على ربنا يسوع ممكن ينطبق علينا بعد كده كحاجة شرفية بالنعمة حسب نعمة ربنا لينا ادانا من من ملئه من الصفات اللي عنده لكن هي ينطبق الكلام مين لي على ربنا يسوع له المجد الذي وضع قليلا عن الملائكة دي حركة التجسد يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد هنا ابتدى يجاوب على السؤال أهم سؤال لماذا وضع المسيح له المجد أقل من الملائكة لماذا أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس لماذا تجسد الله الكلمة وهو القدوس عشان يمشي على تراب الأرض زي البشر ليه يقول هنا لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد أهي لكي دي مهمة بقى ليه هو ده سبب التجسد ليه ربنا يجي من السماء ويمشي على الارض فعارفين الناس بره تقول حاش ده كتير قوي ان احنا نقول كده ده احنا بنهين ربنا لما نقول كده نقول لهم ليه نهينه بس ليه نهينه هو انا كاب لما الاقي ابني بيغرق ما نزلش في الطين انقذه ده انا ما بقاش اب طب هتبهدل ما تبهدل وماله بدافع الحب والشفقة ما أقدرش أسيبه يغرق هنزل وراه وأنقذه حتى لو أنا كنت هغرق بس ما أقدرش أسيبه يغرق فربنا له المجد تجسد لكي يذوق الموت بنعمة الله لأجل كل واحد آية مهمة أوي لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد ليه قال يذوق لأنه كان ممكن يقول لكي يموت عن كل واحد تجوز إنما يذوق أدق ليه أصل ربنا هي- هياخد الموت ده زي شفطة هيدوقه بس لأنه كلمة يموت يمكن تدينا إيحاء إنه مات فاتغلب واتهزم وانتهى زيه زي أي واحد إنما يذوق الموت كأنك بتتكلم عن دواء مر يا دوب بس بتدوقه بس لأنه ما فاتش ثلاث أيام وقام واخدين بالكم فيذوق الموت عشان كده تلاحظوا احنا بنخاطب المسيح نقول ايه يا من ذاق الموت بالجسد لان احنا فرحانين بالكلمة انت بس يا رب دقت الموت دقت موت صحيح بس كأنك بتدوقه بتدوقه عشان لان انت ما تتغلبش بالموت زي الباقيين احنا نتغلب لو متنا مش هنقوم انما انت تموت وتقوم لان قوة القيامة فيك فانت بتدوق الموت بس عشان خاطرنا ما يكون واحد فينا عاوز يدي دواء مر لاولاده حنا زهبيل الفم قال كده قال تلاقي ابنك مش راضي ياخد الدواء تقول له حبيبي موت ما تخافش اقومك يقول له لا أنا مش عاوز اموت الدواء مر فيقول له طب هبص انا هدوق اهو عشان تطمن انا هاخده في نفسي عشان لما تاخده في نفسك ما تبقاش خايف اللي هطلبه منك واللي هعمله فيك هعمله فيا الاول ايه رايك ويدوق الم- الشفطه دي ويقول له يلا خد بقى هتموت معايا وانت مش خايف ولا لا ما تخافش بقى لان خلاص اللي هيموت معايا هيقوم معايا فهنا يا من ذاق الموت وقت الساعة الس- التاسعة تاني نقولها الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع يبقى المزمور ينطبق أساسا على ربنا يسوع الذي بتجسده وضع قليلا عن الملائكة نراه مكللا بالمجد والكرامة يعني المسيح دلوقتي في مجده في عرش عن يمين العظمة بعد الصعود بعد القيامة رفع في المجد يعني فترة التعب والألم كانت فترة التجسد والفداء بعد كده نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت يعني إيه يعني اللي عمله المسيح له المجد يستحق عنه كل كرامة ومجد صحيح هو مش محتاج كرامة ومجد لكن شوفوا كل الأجيال إلى آخر الدهور ستمجد وتكرم وتسبح المسيح له المجد لأنه ذبح من أجلنا يقرأ سفر الرؤيا تلاقوا ربوات من البشر ملايين بيهتفوا يقولوا ايه مبارك انت يا رب لانك ذبحت واشتريتنا لنفسك من كل لسان وامه وشعب ذبحت يعني اتذبحت يعني انت تعبت قوي عشان تخلينا تبعك نزلت للارض واحتملت الم الموت عشان نبقى ملكك اشتريتم لا بثمن لا بفضة ولا بذهب بل بدم بلا عيب دم المسيح له المجد لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد يبقى هو ده أول تعبير عن سر التجسد تجسد المسيح لكي يذوق الموت بنعمة الله لأجل كل واحد طب هل كان ينفع بدون تجسد ما ينفعش ليه كيف يموت ابن الله الذي لا يموت ملوش طبيعة جسدية المسيح قبل تجسده هو إله من إله ملوش جسد بشري لسه إنما بالتجسد خد طبيعتنا من جسم العذراء وأصبح إنسان زينا وأصبح له دم بشري فبدمه يفدينا ويموت عننا إنما بدون التجسد كيف يذوق الموت ما ينفعش تلاحظوا بقى أن في التسبيحة اللي بنقولها في أجيوس قدوس نقول له قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا مع اننا لسه بنقول له الحي الذي لا يموت يعني من جهة لاهوته هو حي لا يموت ولكن من جهة ناسوته هو صلب ومات عنه لأنه لاق لاق يعني يليق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام أو يكمل رئيس خلاصهم بالآلام يعني إيه؟ يعني لاق به يليق به الإله اللي عاوز كل البشرية في حضنه اللي خلقها يليق به كمحب للبشر ألا يتركنا في موتنا في عجزنا يعني إيه يعني تمشي معاك يا رب أنت كمحب للبشر صحيح ما ينفعش تسيبنا في ذل الموت كده صحيح احنا اللي جبنا لنفسنا واحنا نستاهل الموت مئة مرة ولكنك كإله محب لاق به يليق به يعني هو ده اللي متوقع منه لاق بذاك الذي من أجله الكل احنا كلنا اتخلقنا ليه وبيه اتخلقنا بيه وليه احنا معمولين بربنا وعشان نعيش لربنا فمعقول بعد ما عملنا بإيده وعملنا ليه يجي الموت ياخدنا منه لا ما ينفعش يليق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل يعني كل البشر اتعملوا بيه واتعملوا ليه بإيده هو وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد يعني هو عاوز يوصل كتير قوي الناس للسماء كان يليق بيه أن يدوق كل المرار ده أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام يعني ليه ربنا اختار الألم طب ما كفاية على الموتى وخلاص إنما ربنا يسوع اجتاز آلام شديدة جدا قبل موته عشان يورينا تكلفة فدائنا مش مجرد موتة في لحظة وإنما آلام مريرة تعبير عن حبه للبشر تعبير عن قيمتنا عنده نحن الذين به خلقنا وله خلقنا ده الواحد فينا لو عمل تمثال ولا مشروع بيحبه لأنه حاجة عملها بنفسه حاجة عملها لنفسه مش معقول يقبل انها تتشوه او تبوظ يبقى عاوز يعمل اي حاجة عشان يرجعها تاني للمجد الاولاني فلاق به يليق به بذاك الذي من اجله الكل وبه الكل وهو مزمع ان ياتي بكثيرين الى المجد يعني عاوز وصل ناس كتير قوي السماء انه كان يكمل خلاصهم بالالام يعني يكمل الشغلانه بكميه الام ضخمه عشان يورينا قد ايه تكلفة فدائنا وتكلفة خلاصنا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين ناخد آية واحدة ناخد لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد